عزيزي المشاهد أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان يسعدنا جدا أن يتجدد لقائنا معاك ومع أسئلتك ونجيب عليها ويسعدنا ويشرفنا أيضا أن يكون معانا أبونا القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بك أهلا كان لينا لقاءات سابقة كتيرة ومتعددة هنقول ملخص المواضيع بس عشان المشاهد يبقى متابع معانا اتكلمنا عن حقيقة الله واحد في ثالوث لا ثلاثة آلهة حقيقة التجسد الإلهي في الإنسان يسوع المسيح حقيقة صلب المسيح لأجل فداء البشرية وخلاصها واليوم نلتقي بموضوع هام جدا يا بونا أسئلة دقيقة جدا وكتيرة جدا بنواجهها عن الكتاب المقدس وتحريف الكتاب المقدس أخواننا المسلمين في كل مكان بيتهموا أن الكتاب المقدس محرف قبل ما نخش في الأسئلة ونتكلم عن الموضوع ده يا ريت قدسك تعرف المشاهدين ما هو الكتاب المقدس اتفضل شكرا هذا فعلا سؤال جوهري وامر مهم وموضوع اسئله كتير يعني لان لما الواحد بيجي يكلم اي اخ مسلم يقول له لا ما الكتاب بتاعكم محرف وده اللي بيضطرنا ان احنا آه، نستشهد باقوال القران عشان خاطر ده اللي هو بيؤمن بيه لما بنيجي نستفسر باي حاجه او نستشهد باي حاجه او ندلل على اي حاجه او القران بيقول كده والقران بيقول كده في سؤال برضه بيعن بذهن ال- المسلم يقول طب انت بتستشهد بالقران هل انت مؤمن بيه أيوة مظبوط قبل ما اتكلم عن الكتاب المقدس يعني بقول له لو انا مؤمن بال... بالقران ما كانش ده وضعي وده حالي يعني كنت هتلاقيني بدل الاسود لابس ابيض يعني وبدل العمه السوداء تبقى عمه خضراء لكن انا بجيب الايات اللي انت بتؤمن بيها لان لما اكلمك بايات كتاب مقدس تقول لي ده محرف طيب يبقى شهد شاهد من اهله يبقى بنجيب لك بالايات اللي انت بتؤمن بيها لكن مش معنى كده ان انا مؤمن بيها واضح وبس ده للت- للتنوير يعني اما الكتاب المقدس فهو ده كتابنا المقدس ببساطه آه، هو كلمه الله للبشر هو رساله الله لكل واحد مننا بيكلمه الله عبر التاريخ في تعاملاته الكتاب المقدس بينقسم الى قسمين ده القسم ده العهد القديم بنسميه اللي هو التوراة والزبور والأنبياء وده العهد الجديد وده فيه البشاير الأربعة ورسائل وسفر الرؤيا في معامل الرسل كمان فده العهد القديم وده العهد الجديد ده اللي بيؤمن بيه اليهود طب واحنا ليه بنؤمن بيه لان احنا بنقول ان اليهود كان تمهيد لمجيئنا لمجيء المسيح مليان نبوات ومليان رموز عن شخص المسيح عشان كده بنضم الاثنين في بعض لكن الكتاب المقدس عموما هو كلمة الله الحية المحية ورسالة شخصية لكل واحد مننا ليا وليكي لأن حب الله معلن فيه لما تيجي تحطي خيط يربط من الجلدة دي للجلدة دي هو اسمه المحبة حب الله للبشر الحب في الخلقة الحب في الرعاية الحب في الفداء الحب في التمهيد لميراث ملكوت السماوات والكتاب المقدس طبعا موحى به من الله موحى به من الله موحى به من الله تحب ازاي تقولي آه.
لل- آه. لان طريقه الوحي وازاي لان عند احبائنا في الاسلام اسلوب معين للوحي فاحنا برضو نحب نوضح لهم كيف اوحي به من الله أيوة. هو بداية الكتاب المقدس موحى به من الله بآيات من الكتاب المقدس اثبتها في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس صح 3 وعدد 16 يقول كل الكتاب هو موحى به من الله وحده من ربنا وبرضو المزامير بتاع داود النبي مذكور عنها في صموئيل الثاني صح 23 آية 1 و2 وحي داود ابن يسر وعشان كده في رسالة بطرس الثانية إصحاح واحد وآية 21 بيبين لنا أن الكتاب المقدس كله موحى به من الله يقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وهنا الفرق بين الوحي في المسيحية والوحي في الإسلام أيوة.
الوحي في الإسلام يقول له اقرأ دوره كله قراءة جبريل بيجيب له اللوح المحفوظ ويقول له اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق فبيقرأ وبيأتي مجزأ كل مناسبة ينزل لها حاجة كل مناسبة ينزل لها حاجة كده يعني على مدى 22 سنة الكتاب المقدس غير كده الكتاب المقدس هو إعلان خلاص الله للبشر فبيبقى للشخص بيتعطي الكتاب أو الرسالة التي تعلن بشارة متى كتبها كلها مع بعضها بوحي من الروح القدس ليعلن خلاص المسيح وكل أجزاء كتاب مقدس كده آه، طب في سؤال مهم جدا هي الحقيقة الأسئلة كلها مهمة في الجزئية دي هل يشهد القرآن للكتاب المقدس أنه موحى به من الله؟
مم. ده سؤال مهم برضه واحنا قلنا ان الكتاب المقدس بيشهد لنفسه بانه موحى به من الله وجبنا الايات اللي بتوضح كده بقي ان احنا فعلا نشوف هل القران بيشهد ان الكتاب المقدس موحى به من الله ولا لا فالحقيقه في سوره المائده ايه 44 يقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يبقى ادي التوراه فيها هدى ونور.
هدى ونور وفي سورة البقرة 87 يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدهم بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس يبقى دي برضه موسى أتيناه الكتاب موحى به من الله الكلام ده موجود كمان في سورة الأنعام 92 وسورة الإسراء 2 وسورة المؤمنون آية 49 وغيرها كتير قوي ان توراة موسى موحى بها من الله طيب في الزبور اللي هو المزامير بتاع داود برضه موجود في القرآن انه موحى به من الله في سورة الإسراء يقول لك وآتينا داود زبورا الزبور يعني المزامير والكلام ده موجود برضه في سورة النساء آية 163 وسورة فاطر آية 25 طيب يبقى أدي الإيه؟ التوراة الشهادة.
وادي المزامير وأيضا كتب الأنبياء آه.
في سورة النساء 163 يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس اللي هو يونان وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ده تأكيد تاني أي. على أن كل كتب العهد القديم موحى بها من الله من الله طب هل الانجيل العهد الجديد مذكور في القران انه موحى به من الله آه برضه هو دي مهمة برضه في سورة المائدة آية 46 يقول وقفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور الكلام ده برضه موجود في سورة المائدة آية 47 وسورة الحديد آية 27 طيب في آيات تذكر إن الكتاب المقدس بقى على بعضه التوراة والإنجيل ترى الإنجيل والزبور وكله كله كتاب مم.
موحى به من الله في سورة العنكبوت آية 46 تقول إيه ولا تجادلوا أهل الكتاب أدي الكتاب على بعضه إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يبقى الكتاب ما- ماله منزل هنا ومنزل هنا منزل من الله في سورة البقرة آية 146 يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم آتيناهم الكتاب النصارى واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة جيدة يعني دي كلها آيات بتشهد أن التوراة موحى بها من الله أن الزبور موحى به من الله أن الإنجيل موحى به من الله
برضو هنرجع لسؤال تاني مهم هل مفهوم الوحي في المسيحية مفهوم واحد؟
مفهوم واحد زي الإسلام يعني أيوة هو هو الإسلام واحد أيوة هل مفهوم الوحي يعني هنا وهنا واحد؟
لا ما أعتقدش آه.
ما بعتقدش آه، الوحي في المسيحية تكلم أناس الله القديسون مسيقين بالروح القدس مم.
لكن الوحي في الإسلام في سورة البروج آية 21 و 22 بتقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مم.
قرآن مجيد في لوح محفوظ.
محفوظ زي ما يعني هو قلنا، مكتوب آه، آه.
خد بالك؟ وفي سورة العلق آية واحد اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى مجرد دور محمد إن هو مم.
يقرأ الكلام اللي مكتوب منذ الأزل في اللوح المحفوظ لكن عندنا الوحي بقى زي ما قلنا في رسالة بطرس الثانية إصحاح واحد آية 21 لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان مش من عنده بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس الروح القدس بيفهمهم ويعرفهم وينير ويشرق في قلوبهم ويوحي إلى أذهانهم فيعبرون بكلماتهم عن آه، الوحي الإلهي عن الفكر الإلهي عن المعنى الإلهي
آه، ده برضو يسوقنا لسؤال تاني آه، يسأل أخواتنا المسلمون لماذا يوجد عندكم أكثر من إنجيل واحد؟
هو الحقيقة عايزين نصلح الفكر ده عند أحبائنا المسلمين هو في الحقيقة احنا بنؤمن بإنجيل واحد صاغي آية غريبة دي في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح واحد آية 14 و15 بيقول كده المسيح نفسه بيقول لقد تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل إنجيل واحد يأكد الكلام في متى 4 آية 23 عن المسيح أنه كان يطوف في الجليل كله يعلم في مجامعهم ويبشر بإنجيل الملكوت مش أناجيل إنجيل وفي رمي أصحاح 1 آية 16 يقول بولس الرسول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص إنجيل واحد أصل كلمة إنجيل معناها إيه؟
بشار بشارة بشارة مفرحة بشارة مفرحة فهو بشارة واحدة مفرحة أن الله يحبكم الله دبر خلاصكم باب السماء اتفتح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم هي بشارة واحدة
آه، هو- إنجيل واحد هو يمكن يا أتسابونا بيجي المفهوم ده لأنهم بيسمعونا ومش فاهمين لما بنقول إنجيل متى إنجيل يوحنا إنجيل مرقس فبيتهيأ لهم إن دي أناجيل منفصلة عن بعضها تمام.
فيا ريت نوضح لهم إن دي وحدة متكاملة صح.
آه، اتفضل أتسابونا ده كلامك في محله وده س- يعني اعتراضهم لما بنقول انجيل معلمنا متى انجيل مرقس انجيل لوقا كلمه انجيل قلنا بشاره بشاره فمتى راح بشر
اليهود مثلا اليهود آه.
فبيكلمهم بشاره خد البشاره المفرحه ده اللي بتاعت المسيح راح بشر اليهود فكتب لهم كتاب بشاره مرقس كلم الرومان بعت لهم بشاره البشاره المفرحه كتبها لهم فبنسميها برضو بشاره امال هنسميها ايه ولوقا كلم اليونان بعت لهم بشاره هي نفس البشاره ويوحنا كذلك بالنسبه للعالم اجمع لكن لو انا حطيت البشائر الاربعه دول باسلوب اسلامي واصطلاح اسلامي اقول ان الانجيل واحد في اربع احرف لان القران بيؤمنوا انه واحد في سبعه أحرف احرف صح ايه القران في سبعه احرف آه لسه
ها؟
آه إيه معناها طيب شوف اقول لك حاجه آه، ال- ابو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ بيقول ايه يفهم من سلف الامه الناس القدام يعني وخيار الائمه الائمه الفقهاء معنى نزل القران على سبعه احرف نزل القرآن على سبعة أحرف من أنه نزل بسبع لغات وأمر بقراءته على سبعة ألسن باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني دي عايزة توضيح يا أبونا ها.
يعني المعنى واحد للقرآن لكن الألفاظ اللي عبر بيها مختلف مختلفة فلو التعبير ده يبقى حرف والتعبير ده حرف والتعبير ده حرف هنيجي نوضح الكلام ده أصله إيه من الروايات من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب انهم تماروا في القران كانوا بيتسابقوا في القران فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوه ده الكلام ده بيحكيه مين ابو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ لو انهم بيختلفوا واحد بيقول بلفظ وواحد بيقول بلفظ تاني وانهم احتكموا للنبي راحوا له فاستقر كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها لما يقول القراءة هو يصحح له القراءة على اختلافها لازالوا مختلفين عن بعض حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم لا لا لا طب وده مختلف وأنا مختلف وده مختلف طب ليه كده ارتابوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبهم جميعا قال لهم يبقى شوف الكلام اللي كده إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف وده بقى دخلت الإيه؟ السبع أحرف ده الكلام بتاع أبو جعفر النحاس وقد ورد هذا التعبير بتاع على سبعة أحرف في حديث قدسي شريف طبعا انت عارف الاحاديث القدسيه بتختلف عن الاحاديث النبويه ان الاحاديث القدسيه ده كلام ربنا بس على لسان محمد وكده نقله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وده راجل مشهور في كتابه الإتقان في علوم القرآن الجزء الأولاني صفحة 46 51 قال إيه بقى؟ قال ما هو آتي من رواية جمع من الصحابة جمع يعني ناس كتير من الصحابة بتوع الرسول وأحد وعشرين صحابيا 21 صحابي إجماع قالوا ايه قالوا ان عثمان قال على المنبر عثمان بن عفان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القران انزل على سبعه احرف كلها شاف كاف فشهدوا بهذا يعني كلها صحيح كلها صحيح. سبعه احرف كلها صحيحه طب ايه معنى تعبير سبع احرف بقى علق السيوطي على هذا الحديث بقوله اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا كل واحد له قول خاص 40 و40 ده كف- يعني مش كتير لا، برضه لان نشوف مش- الدنيا قد ايه واحد مش هقول ال 40 طبعا لا، عشان خاطر المستمع مش فاضي يسمع بس حد ي- ايه المهم يعني آه أمثلة واحد أن المراد بسبعة أحرف هو سبعة أوجه من المعاني المتفقة عبر عنها بألفاظ مختلفة نحو مثلا أقبل ممكن يعبر عنها بإيه؟
تعال.
تعال ممكن يعبر عنها بإيه؟ هلم وممكن يعبر عنها بإيه؟ عجل وممكن يعبر عنها بإيه؟ اسرع لكن المعنى واحد معنى هو واحد يبقى اقبل تعالى هلم عجل اسرع سبع معاني سبع ألفاظ لمعنى واحد ده رأي من آراء الأربعين وهذا ما أيده وهب والسفيان والطبري وغيرهم ماشي ماشي وذهب ابن عبد البر إلى أن الحروف التي نزل عليها القرآن إنها معان متفق على مفهومها مختلف مسموعها يبقى الألفاظ مختلفة واللفظ نفسه والمعاني ال- قصدي السمع مختلف مختلف
وأنهى السيوطي بحثه بقوله قد ظن كثير من العوام الناس العاميين يعني أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع لمصحف عثمان وهذا جهل قبيح لا مش مصحف ده كان فيه سبع مصاحف كل مصحف في الفاظ في مختلفه ألفاظ مختلفة اه يعني المعنى واحد بس ده مصحف بيتكلم بشكل وده مصحف معانيه ب- آه، الفاظه بشكل وهك- سبعه ايه اللي حصل بقى؟ يشرح الشيخ ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير القران الجزء الاول صفحه 48 يقول ايه؟ ان اختلاف الاحرف السبعه هو اختلاف الالفاظ باتفاق المعاني يبقى في سبع نصوص الفاظ مش كده سبع نسخ كل نسخه لها م- الفاظ مختلفه ولو ان المعنى واحد ويكمل الطبري قائلا فان قال قائل ما بال الاحرف السته الاخرى غير موجوده الان طب فين المصاحف الثانيه السته دول ايوه هيجاوب هو رغم أن الرسول قد أقر السبعة وأمر بحفظها فذلك تضييع لما أمروا به تضييع طب راحوا فين الستة التانيين دول أقول لك بقى دي لها قصة في التاريخ أعتقد الأخ المشاهد يحب يعرفها اكيد
يتساءل الشيخ أبو جعفر الطبري قائلا ما القصة في ذلك إيه الحكاية ويجيب على ذلك قائلا إن الأحرف أو النسخ الستة الأخر أسقطها عثمان آه.
ومنع تلاوتها الكلام ده في جامع البيان في تفسير القرآن جزء واحد صفحة 66 في دائرة المعارف العربية اللي هي معروفة بالموسوعة العربية الميسرة في صفحة 1187 تحت عنوان عثمان ابن عفان مكتوب قامت ضده معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وع- وقتله ده كان خليفة وأسباب الثورة متنوعة منها مخالفته الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه
طب ما ده واضح جدا يا أتونا لأن الرسول نفسه قال يحتفظ بالسبعة أم يحرقها عثمان أو بن عفان.
يحرق طب دي مخالفة للوصية يستاهل بقى انه يتقتل ولا لا مش كده أيوة.
ويوضح الامام الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير القران الجزء الاول برضه صفحه 66 يقول السبب الذي جعل عثمان ابن عفان يحرق المصاحف السته الاخرى هو اختلاف المسلمين واقتتالهم على افضليه النسخ فكل فئه متمسكه بالنسخه التي لديها وهيتحاربوا هيتقاتلوا فقال لك احسن حاجه نجمع الرواه ويكتبوا الكتب واحنا نختار واحد ونحرق الباقي طبعا مش جايز تكون اي واحد من اللي اتحرقوا ده هو النسخه الصح طب ازاي يحرق سته مش المفروض كانوا استنوا حتى كانوا استنوا على اساس انهم تفسير للقران بدل ما قعدوا يكتبوا تفاسير تانية دي جريمه جريمه ولكن ده واضح ان القران كان فيه سبع مصاحف اقرها محمد سبع نسخ مختلفه يبقى فيه بعد كده يقولوا لنا ان الكتاب المقدس اللي في ايديكم محرف عشان خاطر فيه اربع اناجيل مش انجيل واحد لا نقول لا، اربع لا، احرف آه.
والاحسن جدا ان احنا نحتفظ بيهم كلهم مع بعض آه.
بدل ما نحرقهم ونخلي واحد كان ممكن ي- يحصل كده بس لا يمكن لا يحصل يمكن.
من المسيحيين آه.
آه، دي بشاره لحته ودي بشاره حته ودي بشاره حته طب هنيجي بقى لسؤالنا الأساسي بقى اللي هو متوقف عليه آه، مفهوم كل الأخوة المسلمين في هناك آيات قرآنية تتهم الكتاب المقدس بالتحريف احنا دلوقتي قلنا الآيات القرآنية اللي بتشهد للكتاب المقدس أيوة.
وفي آيات أخرى بتتهمه بالتحريف صح.
فما رأيك؟
ده مظبوط دي حقيقة أن في آيات في القرآن بتعمل بتتهم الإنجيل بالتحريف.
منها سورة البقرة آية 75 يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الم- البيضاوي يقول الكلام ده معناه إيه يقول أفتطمعون أن يصدقكم اليهود وقد كانت طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله اللي هو التوراة ثم يحرفونه ويفسر ويقول ايه اي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون مش يغيروا الالفاظ والكلام والمعنى ولا يفسرونه بس مجرد تفسير تفسير لكن ما بيغيروش في الأساس اي آه.
وهناك ملاحظه اخرى على الايه دي الايه بتقول لك فريق وقد كان فريق منهم يعني مش كلهم ده في فريق واحد اذا بقيه الفرقه متمسكه بالاصل يبقى كان الاصل كان موجود صح لا طيب وفي ملاحظه تانية يقول لك يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الله- يعني كلام الله موجود بس هم بيحرفوا المعنى بيحرفوا في الفهم صح لان كلا- يسمعون كلام الله فكلام الله بشهاده القران موجود ملاحظه اخرى في الآية يقول لك من بعد ما عقلوه يحرفونه من بعد ما عقلوه عقلوه يعني فهموا الصح فهموا الأصل يعني الأصل موجود ما تحرفش ولكن حرفوا المعنى اللي هم بيفهموه بس لا أكثر ولا أقل طب في آيات تانية في كتير آه، تحب يعني تعرفي؟
عشان وقت البرنامج بس نقول آية واحدة تانية خلاص.
ومفهومها ماشي سورة النساء آية 46 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إيه الآية عايزة تفسير يعني آه، طبعا هو احنا حديثنا ما انتهاش عند كده آه.
آه، طبعا عايزه ايضاح كتير وان شاء الله نكمل في حلقات تانية أوكي.
آه، احنا طبعا ي- ما يسعناش دلوقتي الا ان انت نشكرك يا استاذ بونا على الايضاحات دي وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية كتيره آمين عزيزي المشاهد يسعدنا جدا أن نتلقى أي سؤال عشان نجاوب لك عليه ويسعدنا أيضا أن احنا نبعت لك كتاب المقدس على العنوان اللي هتبعته لنا شكرا وإلى اللقاء